انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
هو انت ممكن تتكلم مع حد ما تعرفوش بمجرد ان انت ارتحت له تعترف وتحكي له عن نفسك من غير ما تخاف تعالوا نتفق ونختلف ونضحك ونحكي ونعترف معايا انا اسماء ريحان وبرنامج اعترافات صباحيه على راديو تسعينات FM
اعترافات صباحية مع أسماء ريحان كل يوم أربع الساعة عشرة وربع الصبح على تسعينات اف ام
يا صباح الجمال والكريستال وصباح العيد واكلنا كلنا اللحمه خلاص احنا في اواخر العيد اهوت اكلنا اللحمه والفته وكلنا فول تانك وكلنا ريحنا وان شاء الله يا رب يكون عيد سعيد على مصر كلها وعلى المسلمين وعلى امه محمد كلها يا رب وربنا يكون تقبل دعائنا في ليالي العشر وفي وقفة عرفات وحج مبرور للحج الحجاج كلها المسلمين كلهم اللي حجوا السنة دي ويرجعوا بألف سلامة يا رب وعيد سعيد عليكم ودايما ينعاد علينا بالخير وبالفرح وبالصحة والستر وباللحمة مع إن اللحمة غلت شوية بس أكيد كلنا كلنا لحمة وكلنا فتة وانبسطنا وعيدنا مع أهلنا وأحبابنا وكل عيد وإحنا بخير وكل عيد وكل حبايبكم معاكم ومع بعض ودايما آه، كل حبايبكم منورين حياتكم ويا رب ما ينقص حد من احبابكم ابدا آه، على مدار السنين الجايه ولا الاعياد اللي جايه وكل سنه وانتم طيبين وعيد اضحى وانتم طيبين آه، كلنا عندنا لازم يكون عندنا رضا بالنفس مش لازم المفروض يكون كل واحد فينا عنده رضا آه، نفسه راضيه عشان يعرف يعيش بني ادم سوي في وسط الناس لا بيحقد ولا عنده كبر ولا عنده غل من الناس اللي حواليه ده معنى الرضا بالنفس ان البني ادم راضي بنفسه راضي بحياته هو اولا خطير جدا ان احنا نصدق آه، ان احنا عباره عن قصه واحده في الحياه ان انت تصدق ان انت الحكايه او القصه اللي انت بترويها لنفسك آه، هي صح مليون في المية أو تعتقد إن أنت بترويها كاملة لنفسك أو واضحة أو إنها حقيقة مطلقة ده حاجة خطيرة جدا ان انت بتحكي عن نفسك وماضيك وهويتك وايه اللي حصل لك اذا كانت قصتك دي انت اتظلمت فيها او حد ظلمك آه القصة بتاعتك دي انت اديت آه انت اخدت آه انت اتخنت انت اتسبت آه يعني مش مظبوط ابدا ان احنا يعتبر قصة واحدة احنا مجموعة قصص مترابطة آه، نفسنا وهويتنا وميولنا واللي حصل فينا في الدنيا كلها والمواقف اللي احنا عدينا بيها آه، مش قصة واحدة أبدا الحياة أعقد بكتير من كده وبرضو أحيانا بتكون أرحم بكتير وبتكون أقسى بكتير من إن يكون ليك قصة واحدة أو حكاية واحدة واضحة متكاملة وخطير جدا ان احنا نصدق ان احنا استثناء عن كل البشر وان احنا لينا قصة واحدة حقيقية احنا مش قصة واحدة آه، حقيقية أبدا احنا مجموعة قصص مترابطة ببعضها وتعالوا نتكلم عن نفسنا البشرية وقصتها و... وإيه اللي بيحصل لنا في نفسنا وإزاي نقدر نوصل للرضا آه بعد الفاصل هنطلع فاصل آه ونستنى تليفوناتكم على 0 ألف أربعة اتنين سبعة تمانية تسعة أربعة نطلع فاصل ونرجع تاني
العيد اهو جه العيد اهو جه العيد اهو جه وخلى الدنيا علينا سعيدة العيد اهو جه وخلى الفرحة تبقى أكيدة العيد اهو جه يجمعنا بأجمل سهراته العيد اهو جه وهينغنغنا بعدياته فرح وضحكوا جري ولعبوا فسحة بعيدة هدومنا جديدة العيد اهو جه وهنعيد مع عمه وخاله العيد اهو جه وجاي بفرح الدنيا بحاله العيد اهو جه بعد غياب سنه راجع تاني العيد اهو جه ومش هنضيع منه ثواني يلا نهيص يلا هنرقص لمة عيلة أجمل ليلة العيد أوجي أوجي أوجي يلا نهيص يلا هنرقص لمة عيلة أجمل ليلة العيد أوجي أوجي أوجي
ورجعنا لكم تاني ولسه بنتكلم على النفس البشرية آه، ازاي النفس البشرية تكون راضية او ازاي يكون عندنا رضا هي ايه النفس البشرية دي النفس البشرية او الروح البشرية هي جزء لا يتجزأ من الانسان هي حاجة مش مادية وحاجة مش محسوسة آه، اطلق اطلقت عليها مفاهيم كتيرة جدا في الاديان المختلفة من بعض المفاهيم دي آه، آه، من المفاهيم اللي اتسمت بيها النفس البشرية الروح العقل اللاوعي آه، كان بتعرف الروح او النفس البشريه من وجهه نظر دينيه بكونها هي وجود ال... الوجود الالهي داخل جسد الانسان يعني روحك ده هو الوجود الالهي داخل جسد الانسان ولكن مع العلم والتقدم ال- المفهوم ده بدا يتلاشى وقالوا ان النفس البشريه الروح اللي بتشغل جسم الانسان هي اللي بتديه الحياه في حاله خروج آه، الروح دي فالانسان بيموت آه، وكانوا بيقولوا عليه زمان جاد بنفسه أي مات يعني آه، إن الروح بدأت آه، تطلع منه ف آه، خلاص آه، طالما مفيش روح يبقى الإنسان ميت أو جثة آه، معنى كده إن هما دايما رابطين الروح أو النفس البشرية هي حاجة مش مادية وملموسة بالحياة سواء كانت عند الإنسان أو عند الحيوان كان في اعتقادات يونانية كتير جدا للنفس البشرية أو الروح آه، كان في كتب يونانية كتير معمولة عن الموضوع ده آه، كان آم، بيقولك إن ال- النفس البشرية دي آه، هي حاجة ممكن تخرج أما يجي يموت الإنسان آه، ف- يعني خ- يعني مجرد خروج الروح دي الانسان لازم هيموت هم كانوا بيتكلموا على حاجه هم مش شايفينها كانوا ما كانوش لا ليهم دعوه بالاديان هم فلاسفه كانوا بيتكلموا ما كانوش بيتكلموا في حته الدين خالص آه، مجرد خروجها آه، خلاص هو بينتقل للعالم الآخر أو العالم السفلي آه، كانوا بيعتقدوا قديما إن الروح دي بتتحول آه، لظل في العالم السفلي ده في المعتقدات اليونانية عن النفس البشرية آه، وكانوا بيعتقدوا كمان ان وجود النفس في ال- في الجسم هو دليل الحياه اولا واخيرا وده كان حاجه مسلم بيها ومجرد خروجها من الروح فالبني ادم ميت فهو بقى جثه آه ناس كتير قوي اشتغلت يونانيين افلاطون وارسطو على المصطلحات بتاعه النفس وكانوا بيقولوا ان مصطلح النفس يرتبط بمعنى كلمه الحياه او العيش يعني مصطلح النفس يدل على ان الانسان عايش المفهوم ده كان بي- بيعمموه على جميع الكائنات الحيه مش بس الانسان آه وكانوا بيستخدموا المصطلحات دي بطريقه ايجابيه جدا آه بداوا يوظفوا وظائف النفس البشريه ويصنفوها قال لك النفس البشريه دي آه هي اللي بتشتغل على النمو والتغذيه القدره على استنساخ ال- البني ادمين مع بعض آه كانوا مس- مصنفينها في تسلسل هرمي آه، أولهم النمو والتغذية كانوا قالوا إن هي كمان مسؤولة عن الحركة والقدرة على الإدراك وتالت حاجة الفكر والقدرة على التفكير والإبداع ده بالنسبة لوظائف النفس البشرية اللي هي الروح الحاجة المادية اللي احنا مش شايفينها اللي هي مسؤولة عن الحياة طول ما فينا الروح طول ما احنا عايشين آه كمان قسموا عملوا أنواع للنفس البشرية من وجهة نظر أفلاطون آه قسمها لثلاث آه ثلاث أنواع قال إن النفس البشرية دي الروح المنطق أو النفس العاقلة آه، وقال عليها ان هي جزء من الروح اللي بتهتم دايما بالحسابات والتفكير العقلاني واتخاذ القرارات والفصل دايما ما بين الصح وما بين الغلط قال كمان ان في نوع تاني من النفس البشريه هي الروح الغريزيه او الشهوانيه هي جزء من الروح اللي بتهتم بالملذات والشهوات ودي ب يعني بتكمن المهمة بتاعتها في اتباع أو طاعة الأوامر أو عدمها آه، تالت حاجة كانت إن الروح المعنوية أو النفسية هي الجزء اللي بيهتم بالمشاعر وبالتالي يجب عليها إن احنا يكون في دوافع للمشاعر دي أو في أسباب أو في حوافز النفس البشرية لحد دلوقتي الناس بتعمل أبحاث ولسه بتدور فيها وازاي ن- تكون نفسنا البشرية راضية أو ازاي نكون راضيين لسه في أبحاث وفي كلام ويمكن الموضوع ده شائك جدا وفي ناس ما وصلتش لحد احنا نفسنا مبنبقاش عارفين نرضي نفسنا ازاي أو نوصل للرضا ازاي هنطلع فاصل وهنرجع لسه نتكلم عن رضا النفس البشرية أو إيه هي النفس البشرية هنستنى تليفوناتكم على 01000 42 7894 نطلع فاصل ونرجع تاني
يا ما نفسي عايش انسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يا ما نفسي عايش انسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا يضحك يضحك خلق الله يفرح يفرح كله معاه انسان جواك وجوايا انسان له حلم له غايه انسان جواك وجوايا انسان له حلم له غايه اللي معاه على طول مش ليه ولا حتى روحه ملك ايديه اللي معاه على طول مش ليه ولا حتى روحه ملك ايديه هو في قلبه من عليه شايل امل وشوق وحياه انسان جواك وجوايا انسان له حلم له غايه انسان جواك وجوايا انسان له حلم له غايه انسان بيحب ولا يكره إنسان شايل أمل بكرة بيبان في الشدة ويطمن ولا خان ولا عمره هيخون آه إنسان جواك وجوايا إنسان له حلم له غاية إنسان جواك وجوايا إنسان له حلم له غاية إنسان جواك وجوايا إنسان له حلم له غاية إنسان جواك وجوايا إنسان له حلم له غاية
ورجعنا لكم تاني ولسه بنتكلم عن النفس البشرية النفس البشرية ربنا خلقنا كلنا أسوياء خلق النفس البشرية سوية مستقيمة على الفطرة خلقها في أحسن تقويم زي ما قال في كتير في- من كتبه السماوية في القرآن قال لقد خلقنا الإنسان وفي أحسن تقويم آه، وفطرنا على أحسن فطرة وإن النفس البشرية أصلا نفس سوية ومستقيمة كما فطرها الله آه، ده يعني إن بداخل كل بني آدم في طريقين الخير والشر في طريق الحق آه، الفطرة دي لوحدها مش كافية ان احنا نوصل او البني ادم يوصل لبر الامان ويكون آه، في المكان الامن عند ربنا او في حياته آه، بالعكس ده ده اول خطر ان هو مديك انت بني ادم آه، هو خلقك سوي انت اللي بتختار هو خلقك فيك الخير وخلقك فيك الشر خلقك فيك ال- الخير اللي انت تقدر ايه الابتداءات الداخليه اللي هتحصل لك انت جواك كبني ادم هتغيرك والابتلاءات الخارجيه اللي هي زي شياطين بقى الانس والجن اللي بتزين لنا الباطن آه، طبعا بتستغل ميل النفوس وهوى النفوس والشهو... للشهوات و... وكل وبتوديك لطريق الشر او الطريق الغلط النفس دايما ربنا خلقها مهيئه لقبول الاتنين خير او شر حتى ربنا في آية كريمة قال فألهمها فجورها وتقواها الآية دي بتقول آه، يعني حاجة مباشرة كده إن أو تمهيد مباشر إن النفس المخلوقة مهيئة تمام التهيؤ ومستعدة تمام الاستعداد لقبول الخير أو الشر بحسب اختيار العبد وإن ربنا سبحانه وتعالى قدر لها الابتلاء وعايز يشوفها هتتعامل مع الابتلاء ده إزاي لأن هو ادانا الطريقين قدامنا ادانا حرية الاختيار إن أنت تمشي مع طريق الخير أو تمشي مع طريق الشر إن هو هيكون ابتلاء النفس البشرية طبعا أكيد بتختلف عشان كده النفس البشرية مؤكد بتختلف عن الملائكة اللي ربنا هيأهم للخير فقط ما بيعملوش حاجة تعصوه ي- تعصي ربنا آه بيفعلوا ما بيؤمروا بيه من الله سبحانه وتعالى آه فعشان كده الملائكة ملائكة والبني آدمين بني آدمين لأنهم ما عندهمش خير وشر هم عندهم خير بس آه ودايما الإنسان لو قاوم نفسه اللي بتدعيه دايما للمعصية وال وال والطغيان أو إن هو يعمل حاجة إثم مثلا آه، دي مجاهدة للنفس وهي طبعا مجاهدة مش سهلة وبالذات في الوقت اللي احنا فيه لأن النفس أصلا أمارة بالسوء ولوامة يعني النفس بتكون أمارة بالسوء ولوامة النفس آه، دايما هوى النفس بيودينا ناحية الشر أو ناحية الحاجات الغلط آه، بسرعة جدا عن إن احنا آه، شر عن إن احنا نعمل خير هتلاقي نفسك اللي بيعمل شر ده هتلاقيه ما بيخافش من ربنا قوي واللي بيعمل خير هتلاقيه بيخاف من ربنا قوي او بيخاف ان ربنا يزعل منه او آه، متدين زياده او ميوله او هوى نفسه موديه ناحيه الخير شويه آه، نسبة هوى النفس عندنا والشهوة بتتفاوت من إنسان لإنسان وبني آدم آه، من راجل لست و- وعوامل البيئة اللي حواليه حتى البيئة اللي حوالينا بتحكم علينا آه، في في من نفسنا او في شهواتنا او في تصرفاتنا آم، في حاجات كتير قوي بتاثر فينا آه، زي اصحابنا آه، رفقتنا اللي احنا بنقعد معاهم دايما آه، مجتمعنا المجتمع نفسه المجتمع العام نفسه آه، في فساد عام في المجتمع بنسبه قد ايه آه، ال- الصحاب الصداقه البيت العيله كل دي منابع خير وشر بتاثر في البني ادمين نفسهم آه، بتأثر على سلوكنا احنا بني ادمين وبنتأثر بأي حاجة وزي ما قلنا احنا نفسنا مهيئة للاتنين فمش كل واحد بيقدر يتحكم في الخير او في الشر ان احنا نرضي نفسنا ازاي آه، او نبقى راضيين عن نفسنا ازاي دي مش حاجة سهلة جدا آه، حتى لو احنا بنعمل خير مش هنحس ان احنا راضيين مية في المية آم، فالنفس البشرية حاجة صعبة جدا مش سهلة ان احنا ندرسها ومش سهل ان احنا آه نقدر نفهم كل حاجة قدامنا آم، في ناس آه، بتروح لانها تعمل الشر بمزاجها هي مش مجبورة عليه لا هي بتروح تعمل الشر لمجرد الفساد وفي ناس طول الوقت بتحب تعمل الخير هي برضو بتعمل الخير ده بمزاجها آه، حاجات كتير قوي في النفس البشرية احنا مش هنقدر آه، نفهمها ولكن هنطلع فاصل وهنرجع تاني نقول آه، يعني هنحاول ان احنا نرضي نفسنا البشرية او نعدلها نعدل الكفة ونعمل توازن ما بين الخير والشر هنطلع فاصل ونستنى تليفوناتكم على 01427 حب نفسك حب نفسك اوعى مرة تنسى نفسك حب كل الكون بحاله عيش وسيب حزنك في حاله واوعى تسأل ايه جراله وابتسم لو فرح لمسك حب نفسك حب نفسك اوعى مرة تنسى نفسك حب كل الكون بحاله عيش وسيب حزنك في حاله واوعى تسأل ايه جراله وابتسم لو فرح لمسك نفسك اوعى مرة تنسى نفسك حب كل الكون بحاله عيش وسيب حزنك في حاله اوعى تسأل ايه قراره وابتسم لو فرح لمسك أشحاتك بابتسامة واللي جرحك بالسلامة ياما هتقابل وياما قلوب كتير كتير كتير تقدر تحبك حب كل الكون بحاله عيش وسيب حزنك في حاله اوعى تسأل ايه جراله وابتسم لو فرح لمسك حب نفسك حب نفسك واوعى مرة تنسى نفسك حب كل الكون بحاله عيش وسيب حزنك في حاله اوعى تسأل ايه جراله وابتسم لو فرح لمسك
ورجعنا لكم تاني ولسه بنتكلم عن الرضا عن النفس او ازاي ان احنا نوصل للرضا الرضا عن النفس من اهم الحالات اللي احنا المفروض ان احنا نوصل لها عشان نقدر نعيش ان احنا مش سعداء بل هاديين او مرتاحين البال نكون راضيين بحياتنا آه، بشغلنا ببيتنا باسرتنا طول ما انت متوتر ومش راضي بحياتك هتحس ان انت طول الوقت آه، حاسس ان في حاجه غلط بتطلع لل- للاحسن ومش قادر تعمله لان انت مش عارف تفكر صح لان انت مش راضي انت ناقم على كل حاجه في حياتك آه لازم نرضى عن نفسنا دي اهم الحالات اللي المفروض ان احنا نوصل ليها آه كل ما بنرضى عن نفسنا كل ما يعني بنبقى مترفعين عن كل حاجه ما تناسبناش بنختار الافضل في حياتنا بنختار اللي يناسبنا اللي يناسبنا في صحبته آه، في قعدته في ان هو بيبقى مرتبط معانا باي نوع من انواع الارتباط آه، بناخد في الاعتبار ان عدم الرضا آه، عن النفس او طول الوقت احنا ساخطين عليها هو مش هيغير من واقعنا حاجه زي ما كنا احنا بنقول ان انت انت حاقد او انت ساخط او ناقم على عيشتك انت مش بتتحرك خطوه لقدام عشان تحسن عيشتك دي او تحسن حياتك دي بالعكس انت ما تغيرش من الواقع حاجه انت بتاثر بالسلب على حياتك او على منهج حياتك نفسه آه عشان كده ال- الانسان او البني ادم آه في خطوات لازم يتبعها عشان يحس ان هو عنده شعور آه مش كلي مفيش حد فينا طول الوقت كلنا عايزين متطلعين لحاجة أحسن وحاجة أفضل سواء ماديا سواء اجتماعيا سواء عاطفيا آه بس على الأقل نوصل لمستوى معين من الرضا يغير آه من الواقع اللي احنا بنعيش فيه آه ما نقفش متكتفين ايدينا آه عشان نقول آه، احنا مش راضيين عن نفسنا اصل حياتنا طب ما انت انت بتتكلم بس حياتك مش هتتغير آه من اول الخطوات ان انت عشان تشعر بالرضا آه شعورك بالنعمه آه، لازم تبقى متاكد تمام التاكد ان انت في نعمه عن ناس كتير آه يعني ما عندهاش النعمه دي آه، دايما ما تصنفش نفسك مظلوم من فئه المظلومين لازم تحسس نفسك ان انت دايما آه، بتقدر النعمه اللي انت فيها وان في ناس كتير قوي يتمنوا النعمه اللي انت كنت فيها ودايما تشكر ربنا وفي الحاله دي بيستوجب الشكر علينا دايما والحمد وان احنا عندنا حاجات مش موجوده او نعم مش موجوده عند ناس غيرنا فشعور ان انت طول الوقت آه، الشكر والحمد ده بيحسسك بان الرضا عن النفس آه، تاني حاجة انت لازم تقبل ذاتك زي ما هي تقبل نفسك زي ما هو زي ما هي آه، بالحلو اللي فيها بالوحش اللي فيها أم- أم- سواء راضي عن شكلك عن لون بشرتك آه، عن شكل جسمك آه، لازم تقبل نفسك اولا عشان الناس اللي حواليك تقبلك عشان ما تحسش ان انت عايش وحيد طول ما انت عايش وحيد هتحس بال- بالنقم من تناقم على حياتك وعلى اللي حواليك فعمرك ما تحس بالرضا عن شكلك او آه، او عن جسمك آه لازم تعرف كمان ان ان انت ترضي كل الناس ده امر مستحيل مش شبه مستحيل هو امر مستحيل عدم آه، رضا جميع الاطراف او جميع الناس ده امر مستحيل لانه ما ينفعش هتحظى وهتاخد الحظ عند كل او يبقى في قبول عند كل الناس آه، زي بعض ما- مش كل الناس لازم تحبك مش كل الناس آه، لازم تقبلك زي ما انت آه، في ناس هتشوف آه، حاجات سلبيه جدا فيك وفي ناس هتشوف حاجات ايجابيه وفي ناس هتشوف وسط طول ما انت عايز ترضي الناس كلها انت مش هتعمل حاجه غير ان انت هيزيدك احباط آه، هيقلل من ابداعك آه، الاراء آه، هتسمع الاراء السلبيه اكتر من الايجابيه آه، بل بالعكس المفروض اللي يحصل عشان تطور نفسك عشان تبدا آه، تحس بالرضا عن نفسك لازم تسامح نفسك لازم كل بني ادم يسامح نفسه حتى لو بيواجه نفسه باخطائها ومشاكلها حتى لو بيتهرب منها حتى لو جاله فتره يعلق اخطائه على حد بالعكس لازم يواجه نفسه ويبدا يسامحها مش طول الوقت بيأنب نفسه وطول الوقت بيلوم نفسه وبيجلد نفسه فهو عمره آه، ما هيتقدم عمره ما هيتغير بالعكس لازم نكون متسامحين مع نفسنا لان مفيش حد في الدنيا بيغلط لازم دايما نبعد ان احنا نقارن نفسنا بغيرنا لان مفيش حد زي التاني مستحيل هيبقى حد زيك كل واحد ليه بصمة في الحياة آه مفيش حد آه بياخد مكان التاني ابدا كل واحد عنده اختلافات وعنده سمات بت بتميزه عن غيره آه ده كفيل نفسه ان هو آه بتشعر بالرضا وبالثقة آه ان انت بني ادم آه ما بتبصش لغيرك وان انت شايف نفسك مميز عن غيرك فده في حد ذاته بيخليك دايما تاخد نفس وتعرف ان انت بني ادم مميز وترضى عن نفسك دايما دور على نقط القوة اللي عندك آه، وطورها آه، يعني خليها للأحسن آه، طول ما انت بتدور على نق- نقط القوة اللي عندك هتبقى الأفضل آه، ما تقفش في مكانك آه، دايما حاول عشان كل ما بتحاول بتبقى أحسن فكل ما بتبقى أحسن بترضى عن نفسك آم، لازم نحب اللي حوالينا آه، لازم نحب كل اللي حوالينا نحبهم نديهم حب نديهم اهتمام مش هنقول كل واحد على قدر آه، اهتمامه أو على قدر مكانه بس مساعدة الناس وحبهم ليك ده من أكتر الحاجات اللي بتخلي البني آدم راضي عن نفسه آه وبتخلي البني آدم آه سعيد بنفسه وحاسس قد إيه إن هو كويس بني آدم كويس وعنده ثقة في النفس وراضي جدا وممنون لنفسه آه دايما ما تتكبرش دايما اطلب المساعدة من أي حد آه ذوي خبرة عنك آه طول ما انت بتاخد الخبرة طول ما انت بتحسن من نفسك وبتحسن من أدائك وبتطور من نفسك هتحس ان انت كل مرة في مرة آه بترضى عن نفسك آه الرضا عن النفس آه كنز كبير جدا وزي ما احنا قلنا احنا في كفتين ما بين الخير وما بين الشر ويا رب دايما نروح ونكون ميالين للخير اكتر لان ربنا خلق نفسنا سويين ونشوفكم الحلقه الجايه من برنامج اعترافات صباحيه bye bye